بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
واللي ما جوش النهارده غالبا صايمين النهارده فانا سعيد باللي ما جوش النهارده اول مره في حياتي افرح باللي ما جاش اكتر من اللي جه وان كان ظني فيكم يعني ان شاء الله باذن الله انكم افطرتوا ما بين الاذان والاقامه وباذن الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب اللهم امين يا رب يعني احنا خارجين من ليله امبارح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك لبيك يا ربنا وسعديك لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي في الله كنا بنقول إيه بقى أنا نسيت كنت بقول إيه انا قلت ان انا سعيد باللي ما جوش اكتر من اللي جم النهارده وسعيد بيكم طبعا يعني بس مش فاكر انا كنت هقول ايه المهم يا اخواني في الله يعني ان شاء الله لما حد يفتكر انا كنت بقول ايه امبارح ايوه اللهم لك الحمد امبارح كانت ليله النصف من شعبان وهي ليله مغفره سنويه في ناس مننا خارجين من ليله النصف من شعبان يا اخواني صفحه بيضه يعني في اخوة واخوات في المسجد دلوقتي صفحة بيضة لو صحيفته رفعت في اي وقت في شعبان الوقت باذن الله سبحانه وتعالى صحيفته بلا ذنوب ربنا غفر له ذنوبه كلها وفي ناس لم يغفر لها امبارح ذنوبها ما اتغفرتش امبارح يا ترى انت من مين منهم يا ترى عدى عليك كم نصف من شعبان من يوم ما بلغت لحد دلوقتي 10 20 ليلة نصف من شعبان يا ترى انت حالك مع ذنوبك لحد دلوقتي ايه يا اخوانا احنا بتجيلنا الفرص لحد عندنا ما بنعرفش نستثمرها بتجيلنا الفرص لحد عندنا على طبق من فضة ولكن للأسف الشديد يا ترى كم واحد فينا غفل ليه وكم واحد فينا ما غفرش ليه ربنا يحفظنا يا رب كلمة صعبة أوي أوي أوي يعني ما سمعتها امبارح في أول الليلة من أحد إخواني لما قال هتبقى مصيبة لو الليلة دي خلصت وإحنا ما تغفرش لينا حسيت إنها تبقى مصيبة بس حسيت إن أنا مش عارف أعمل إيه من يومين وأنا نايم شفت رؤية كده إن أنا قاعد أشوف صور الأموات بتوع عيلتنا قاعد أشوف يعني زي معرض كبير كده وكله صور الأموات بتوع العيلة بتوعنا فأنا داخل المعرض بتاع الصور بتاعت أموات عيلتنا متوقع إن أنا أشوف فلانة فلانة فل... متوقع إن أنا أشوف الناس اللي ماتوا في حياتي فما لقيتش الناس اللي ماتوا في حياتي ولقيت صورة حد ما اعرفوش خالص أنا جوه الرؤية كل تفكيري إن الناس اللي أنا عارفهم كلهم ماتوا وجوم ناس تانيين أنا ما اعرفش منهم حد وان الاجيال من العيله الواحده بتموت ويجي اجيال تانية ما تعرفش اي حاجه عن نفس العيله بتاعتها وتموت وتيجي اجيال تالتة ال- ال- ال- ال- الصوره اللي انا شفتها في الرؤيه كان صوره شاب ويمكن كان يوم فرحه او حاجه زي كده انا مش مدرك انما انا صاحي من النوم يا اخواني حاسس فعلا بقول الشاعر تلاشوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الأثر ولا عاد لهم أثر أجيال ورا أجيال ولا حد عارف حاجة عن الأجيال اللي قبله الدنيا قصيرة جدا يا أخوانا وإحنا في مواسم خطيرة جدا يا جماعة خلاص إحنا الوقت في الخمستاشر يوم بتوع شعبان بتوع رفع الصحيفة الليلة ليلة النصف من شعبان عدت خلاص ليلة المغفرة ليلة يعرض فيها قلبك على الله الله أعلم لما عرض قلبك على الله امبارح الله أعلم ربنا قبل قلبك ولا ما قبلوش الله أعلم ربنا غفر لك ولا ربنا لم يغفر لأحد منا والعياذ بالله الله أعلم مين فينا الوقت صفحة بيضة ومين فينا محتاج انه يجتهد في الاستغفار قبل ما الصحيفة تترفع ودخلنا في الخمستاشر يوم بتوع رفع الصحيفة الى الله الصحيفة هتترفع امتى محدش عارف ممكن تكون هتترفع الليلة ممكن تكون اترفعت النهاردة الصبح ممكن تكون هتترفع بكرة ممكن تكون هتترفع الاسبوع اللي جاي ممكن تكون هتترفع الجمعة اللي بعد الجاية قدامك 15 يوم المفروض قلبك يبقى في قمة الحذر فيهم لان في اي لحظة الصحيفة هترفع في اي ساعة من ليل او نهار ال 15 يوم بتوع شعبان اللي بعد ليلة النصف من شعبان صحيفة اعمال 365 يوم من عمرك 365 يوم من حياتك من اللحظة اللي اترفعت فيها صحيفة شعبان السنة اللي فاتت لحد اللحظة اللي هتترفع فيها صحيفة شعبان السنة دي هيرفع هذه الأيام إلى الله سبحانه وتعالى أخبارنا إيه مع ربنا يا جماعة وأنا بسمع قول الله سبحانه وتعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد لو أنا بفكر بدماغي كنت أقول إن ربنا هيقول إياك نستعين وإياك نعبد إياك نستعين الأول لأن هعبدك إزاي من غير ما تعيني يا رب هعبدك إزاي من غير معونة أعني ونعبدك فربنا قال لك لا إياك نعبد الأول اعبدني ونعينك قدم خطوة قدم شبر قدم برهان إنك أنت عايز ربنا قدمي برهان إنك أنت عايزة توصلي لربنا سبحانه وتعالى اعبدني ونعينك ونعينك قدم الخطوة الأولى افتكرت قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فانسلخ هو خرج من بيئة الدين من بيئة الإيمان من بيئة الأخوة من بيئة الحماية خرج برجليه أول ما خرج برجليه خطوة فانسلخ خدوا بالكم يا جماعة الراجل ده خرج من الباب خطوة واحدة الراجل ده خرج من بيئة الإيمان خطوة واحدة الراجل ده خرج من بين إخوانه خطوة واحدة الراجل ده في أول خطوة بره فأتبعه الشيطان انتوا عارفين زي غزالة بتبص كده بره بس المكان بتاعها بتبص برقبتها كده اتنهشت في ثانية واحدة فأتبعه الشيطان الشيطان واقف بره ففورا أتبعه الشيطان هي خطوة خطوة إياك نعبد بعدها إياك نستعين بعدها المدد هينزل عليك من ربنا وخطوة فانسلخ منها بعدها فأتبعه الشيطان خطوة تجاه الخير هي اللي بينك وبين ان ربنا يفتح عليك وخطوة تجاه الشر هي اللي بينك وبين انك انت تضيع هي خطوة يا جماعة طريق الخير خطوة وطريق الضياع خطوة اياك نعبد انا يا رب هجاهد انا هقدم الخطوة الاولى يا رب انا هقرب يا رب عشان اخد واياك نستعين بعدها لقيت الايه بتقول اهدنا الصراط المستقيم ما فقتش ليها غير في الركعه الثانيه الركعه الاولانيه اياك نعبد واياك نستعين يا الركعه الثانيه قال لها ده ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم ده الشاب اللي وقع في الزنا بيقول معانا اهدنا الصراط المستقيم وال... والشاب اللي قايم الليل بقاله سنة ما بينامش بيقول اهدنا الصراط المستقيم وسيدنا محمد لما كان بيصلي كان بيقول اهدنا يعني اهدنا ديت مش للغير الملتزمين اهدنا الصراط المستقيم مش للي مليانين معاصي اهدنا الصراط المستقيم دي انت هتقولها وانت اول يوم تدخل الجامع وهتقولها وانت بقالك عشرين سنة بتعبد ربنا وهتقولها وانت مقطع سجاجين الصلب للعبادة الشهيد قالها والصديق قالها والنبي عليه الصلاة والسلام قالها مفيش لحظة هتيجي في حياتك ما انتش محتاج فيها هداية ربنا مفيش لحظة هتيجي في حياتك هتستغنى فيها انك عايز تقرب من ربنا اهدنا الصراط المستقيم كمان يا رب كمان يا رب تقف في صلاة الظهر اهدنا الصراط المستقيم ربنا فتح عليك وفتح لك باب من ابواب رحمته بعد الظهر تقف العصر اهدنا الصراط المستقيم عايز ايه تاني يا رب كمان يا رب ما حدش بيشبع من طريقك يا رب ما حدش بيشبع من فتحك يا رب المؤمن عنده طموح ايماني لا يتوقف ولا يشبع شيء ولا يوجد مقام ايماني المؤمن الصادق لما بيوصل ليه بيقول خلاص ما عدتش اقول اهدنا لان انا وصلت للي انا عايزه مفيش لاخر صلاة صلاها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان بيقول اهدنا الصراط المستقيم كمان يا رب محدش بيشبع من القرب منك محدش بيشبع من مقامات الايمان يا رب اهدنا الصراط المستقيم انا يا رب مش عايز اي هداية انا عايز صراط الذين انعمت عليهم انا عايز زي الانبياء والصديقين والشهداء والاولياء انا عايز يا رب انا عايز مش اي هداية وانت قاعد تحلق فوق غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا خايف يا رب ان انا ارتد قبل ما اموت انا خايف اموت يهودي ولا نصراني انا 17 مره في اليوم بدع ربنا ان انا ما اموتش يهودي ولا نصراني غير المغضوب عليهم ولا الضالين زي ما انت بتقولها سيدنا محمد كان بيقولها زي ما انت بتقولها ابو بكر وعمر كانوا بيقولوها مفيش حد ما هوش مفتقر ان ربنا يحفظه لحد ما يلقى الله مفيش يا اخوانا القلوب دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى وفي الآخر بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يعني يا رب استجب يا رب انت صادق انت فعلا عايز الهداية ابن تيمية بيقول اهدنا الصراط المستقيم في ناس بقوا من أولياء الله الصالحين بسبب الآية دي بسبب تضرع قلوبهم في طلب الهداية من الله وهم بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم انت فعلا عايز الهداية انت فعلا صادق انت فعلا صادق انك عايز ربنا سبحانه وتعالى لو انت مكان انت صادق انك عايز تنصر دين ربنا انت صادق انك عايز ترضي ربنا لو انت مكان طلحة بن عبيد الله لما النبي عليه الصلاة والسلام كشف في غزوة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام اتكشف في غزوة احد والصحابة يعني يعني خلاص ما عادوش حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة بن عبيد الله داخل لقى سبعة من الانصار مقتولين وهو اللي هيبقى منه ل 3000 مشرك لو انت مكان طلحة كنت دخلت سيدنا طلحة دخل سيدنا طلحة دخل وقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام لو انت مكان طلحة كنت دخلت لو انت مكان انس بن الناظر لما جه في وسط معركة احد لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انه مات والصحابة فروا بعضهم وساب المعركة وسبعين صحابي مقتولين وجثثهم بيمثل بيها ونزل انس بن النضر وقاتل لو انت مكان انس بن النضر كنت قاتلت لو انت مكانه كنت نزلت لو انت مكان حبيب بن زيد لما مسيلمة الكذاب جابه وقال له اتشهد ان محمد رسول الله يقول له اشهد يقول له اتشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع حتة من ايديه حتة من جسمه لحد ما قتله لحد ما قتله بالتقطيع البطيء لو انت مكان حبيب بن زيد كنت ثبت لو انت مكان حبيب بن زيد كنت اصريت انك تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوانا القضية قضية احنا صادقين ولا مش صادقين احنا فعلا صادقين في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ولا لا داخلين على ايام خطيره جدا ال 15 يوم الاخاره من شعبان وداخلين على ايام خطيره جدا جدا ال 29 يوم او ال 30 يوم بتوع رمضان باذن الله سبحانه وتعالى داخلين على معركة كبيرة وعلى معركة خطيرة الموضوع عايز ناس مشحونة عايز ناس فاهمة قيمة السعي في طاعة الله عشان كده انا عايز نقف النهاردة يا اخواني مع ثلاث كلمات جم في القرآن هم نفس الكلمة ولكن جم في ثلاث مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى عايز نقف مع قول الله ان سعيكم لشتى عايز نقف مع كلام الله سبحانه وتعالى ان سعيكم لشتى خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن نوعين من السعي في كتاب الله اتكلم عن نوعين من السعي في القرآن السعي ده المجهود الاجتهاد ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك واما من جاءك يسعى وهو يخشى يبقى ده اول نوع من انواع السعي انك انت تسعى عشان انت تبقى انسان كويس تسعى عشان انت تتربى تسعى عشان انت تتبنى تسعى عشان قلبك ينور بالايمان يبقى ده اول نوع من انواع السعي الانسان اللي بيسعى عشان هو يبقى في صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى صحابي راح يتربى على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وراح يتعلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من انواع السعي في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يبقى النوع الثاني من السعي في القرآن السعي عشان الدعوة إلى الله السعي عشان الإصلاح السعي عشان الناس اللي بره الجامع ربنا ينور الله حياتها بنور الدين وبنور الإيمان في واحد بيسعى على الصلاح وواحد بيسعى على الإصلاح وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سورة الكهف اللي المفروض كلنا قرأناها النهاردة يقول لك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم يبقى اذا في انسان ضل سعيه في الدنيا يعني ايه ضل السعي بتاعه في الدنيا اللي مش هيسعى في الصلاح وفي الاصلاح السعي بتاعه ضل بقى بعد كده خلاص اي سعي بعد انك تسعى عشان قلبك ينور بالايمان او حياة الناس تنور بالدين عشان الصلاح والاصلاح وما ولاهم بعد كده الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بنبهر يا جماعة لما اشوف سيدنا موسى وبيكلم فرعون بيقول له من ربكما يا موسى قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه سيدنا موسى مسك مخلوق مخلوق في المكان اللي عايش فيه وتدبر فيه ولقى ان كل مخلوق له خلق غير التاني فمن كتر الت... الكلمة دي ما يقولهاش غير واحد يعني تدبر فوق ما نتخيل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لما تدبر في الخلق بالمنظر ده وقف في وش فرعون وما خافش ليه؟ لأنه قلب مشحون بالإيمان لأنه سعى على دينه لأنه سعى على الصلاح بتاعه لأنه سعى على علاقته بربنا فلما نزل الواقع وقف في وش فرعون وما خافش ليه سيدنا إبراهيم وقف في وش النمرود بيقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب سيدنا إبراهيم تدبر في الشمس وفي الكون وفي القمر وفي الكواكب وفي كل حاجة فمن التدبر في الخلق دخل على النمرود وقف في وش النمرود وما خافش ليه لأنه لما سعى على دينه بعد كده لما نزل الواقع شوف عمل ايه سيدنا داود سيدنا داود كان يسبح من الفجر الى الغروب يسبح الله سيدنا داود وقف قدام قتله وما خافش ليه يا اخوانا يعني ايه انك انت تسعى على دينك يعني ايه انك انت تسعى على صلتك بربنا سبحانه وتعالى يعني ايه انك انت تسعى على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا احنا الليلة عايزين نتكلم عن نوعين من انواع السعي المحمود وعن السعي اللي يودي في داهيه وعن السعي اللي ممكن يضيعنا عايزين نتعلم السعي قبل رمضان يا جماعه عايزين نتعلم علو الهمه في دين ربنا الواحد بينبهر لما يشوف ربنا اتكلم عن ناس سعت عشان دين ربنا ينتصر قد ايه ويبص الوقت للناس ويبص الوقت للي بيقول على نفسه ملتزم ويبص الوقت للي بتقول على نفسها ملتزمه وهم مع اول موقف اول فتنة اول مشكلة مستعد انه يشيل دقنه ويرميها في الزبالة عند اول حلاق على الطريق اول ما يحصل له مشكلة على الطريق بس ولا حد يسأله سؤال ولا يجي له وظيفة ب 800 جنيه في الشهر بس مش عايزين شوية البتاع اللي طالعين في وشك ده ولا ولا ولا مستعد انه يشيل دقنه دي يرميها في الزبالة عشان يشوف مصلحة الدنيا بتاعته من غير ما يحصل له مشاكل لما الواحد بيسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه آخذ ده صيغة استمرار ده صيغة استمرار في الفعل الراجل ده عايش حياته عشان يجاهد في سبيل الله الراجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حاجتين تعس وطوبة طوبة دي من الحياة الطيبة طوبة دي من الطيب طوبة ديت من معاني الطيب في الحياة يبقى في انسان عايش في تعاسة الرسول دعا عليه يتعس وفي انسان الرسول دعاله بالسعادة بسعادة الدنيا والاخرة تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش تعس النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي مشغول بالدنيا ده اللي بيعبد الجنيه ده اللي مشغول بدنيته ده انما التاني طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه انسان مشغول بربنا انسان مشغول بدين ربنا الرسول دعا لده بالتعاسه ودعا لده بالسعادة آخذ بعنان فرسه إنسان بيضحي لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين ليه ربنا جاب الفقراء قبل المهاجرين وليه كلام الفقير ده المهاجرين يا جماعة ما كانوش فقراء المهاجرين ضحوا بمالهم كله عشان ربنا المهاجرين صهيب الرومي اتخذ اتخذ ماله عشان ربنا عبد الله بن جحش استولي على البيت بتاعه لما هاجر في سبيل الله المهاجرين يا جماعة ما كانوش فقراء انما ده واحد ضحى بماله عشان ربنا وبعد كده الفقراء الايه المهاجرين وضحى بوطنه عشان ربنا سبحانه وتعالى سلسلة من التضحيات ناس ما بتبطلش تضحية ناس ما بتبطلش عطاء للدين عشان كده تفهم قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله كان ممكن ربنا يقول ومن يهاجر الى الله انما ليه ومن يخرج من بيته انك انت اتحرك سيب المكان اللي انت قاعد فيه ده اتحرك اخرج اتحرك عشان دينك اتحرك عشان نصرة دينك اللفظ نفسه مقصود ومن يخرج من بيته لازم القيود اللي شدك للدنيا دي تتكسر لازم ما عدتش تبقى مستعبد لحاجة من الدنيا لازم ما عادش يبقى بيستعبدك ارتباط بحاجة في الدنيا تقدر انك انت تخرج ساعتها مهاجرا الى الله ومن يخرج من بيته انسان يقدر يسيب بيته عشان ربنا عشان كده ربنا بيقول ومساكن طيبة يعني يعني شوفوا وضعها بايه في الدنيا وياخد ايه في الاخرة لما بسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف أعلى أهل الجنة ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء إنسان عنده احتياجات في الدنيا إنسان عنده مشاكل في الدنيا ولكن كان انشغاله بدين ربنا فوق انشغاله بأي دنيا في النهاية لقى نفسه أول من يدخل الجنة من خلق الله يا اخوانا في ناس اتشغلت بدنيتها وفي ناس اتشغلت بدينها اللي اتشغل بدينه ده ربنا اداله ايه اللي اتشغل بدينه ده ربنا عمل له ايه لما اقرا في سوره الانسان قول الله سبحانه وتعالى ان الابرار شوف بقى ربنا بيقول لك الانسان اللي ساب عشان ربنا الانسان اللي تعب عشان ربنا عشان تعرف اللي اخذ من بعنان فرسه ده خد ايه اللي يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ده خد ايه الفقراء المهاجرين من يخرج من بيته عشان تعرف اللي تعب عشان الدين خد ايه اللي تعب عشان دين ربنا لما بشوف سيدنا يوسف وربنا وربنا بيقول في القرآن قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ما هو أثر ربنا على امرأة العزيز وأثر ربنا على على نسوة علية القوم في مصر وآثر ربنا على الحرية وحياة القصور وحياة الحرير وآثر ربنا على انه شاب يشوف جوازه ويشوف حياته ويسكت ويخليه جنب الحيطة وخلاص وآثر ربنا على انه بعد ما قعد على كرسي عزيز مصر يشوف دنيته وخلاص وآثر ربنا انسان آثر ربنا على كل حاجة فربنا آثره على كل حاجة لما بشوف سيدنا ابراهيم في سورة الأنعام وهو بيتدبر في الكوكب وبيتدبر في الشمس وبيتدبر في القمر جن عليه الكوكب جن عليه الليل لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام وبعد كده ربنا بيقول بعدها نرفع درجات من نشاء هم دول اللي ربنا بيرفعهم هم دول اللي نرفع درجات بالتنكير انت عارف الدعاء الدعوة اللي في امهات يدعي لأولادها ربنا يا ابني يرفعك لحد ما الدنيا تستعجب هي دي نرفع درجات من نشاء مين اللي ربنا بيرفعه اللي تعب عشان ربنا اللي ضحى عشان ربنا سبحانه وتعالى وانا يعني جاي من الصلاة انا قاعد استشعر يعني سبحان الله العظيم يعني مرة احد اخواني كان شاف رؤية كده فكان شاف فيها زي يعني يعني زي عظمة كده حواليها لحمة يعني اللي اللي بيسموها زي الفخده او حاجه زي كده ولكن اللحمه دي منهوشه يعني ناس كتير واكله منها ف فمين اللي يرضى يبص لها يعني حاجه 100 واحد كل منها قبلك لما حد هيرضى يقدمها لك مين اللي هيرضى ياخدها انا الصوره اللي مسيطره على ذهني يا جماعه وانا داخل ادي الدرس احنا عاملين زي العظمه دي احنا عاملين زي دي احنا جايين لربنا المسجد وقلبنا عامل زي العظمه اللي ميت حاجة نهشت اللي حواليها الدنيا نهشت حتة من قلبك والشهوات نهشة حتة من قلبك والشبهات نهشة حتة من قلبك والمشاغل نهشة حتة من قلبك وبيتك ودنيتك ورغباتك انت جاي بقلب منهوش بتحطه بين ايدين ربنا في الصلاة وبتقول ربنا تقبل منا انت لو حد قدم لك القلب ده هتقبله انت لو حد قدم لك العظمة المنهوشة دي هتقبلها انت ليه ما انتش واخد بالك ان احنا يا جماعة قلبنا بالمنظر ده ما يتقبلش يا جماعة الا ان يمن علينا الله سبحانه وتعالى ما حدش واخد باله من كده ليه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه بيقول لك في اللي تعب عشان ربنا بيقول لك في اللي ضحى عشان ربنا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاج وخد بالك كلمة كاس ديت كلمة كاس دي مرتبطة بالخمر كلمة كاس دي في الدنيا غير كوباية مثلا يعني يطاف عليهم بصحاف من ذهب وايه واكواب يعني كلمه كوبايه في الدنيا مرتبطه بالعصير مثلا انما كلمه كاس مرتبطه بالخمور في الدنيا مرتبطه باكتر حاجه الناس او العصاب يحبوا يتلذذوا بها بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لما اقرا الايه ديت بفتكر شله شباب واقفين على شط البحر في مارينا ولا في فيصل دبي ولا في اي قريه سياحيه ولا على على شاطئ شرم وقاعدين فرحانين بالدنيا وفرحانين بالشهوه وفرحانين بالمتعه بقول سبحان الله اللي ربنا اداهم المنتجعات السياحيه بتاعت الفردوس الاعلى اللي ربنا اداهم المنتجعات السياحيه ديت عينا فيها تسمى سلسبيله دي اللي ربنا اداهم هيسن دبي بتاع جنات عدن اللي ربنا اداهم مارينا وشرم بتاعت الفردوس الاعلى اللي ربنا اداهم جولف بورتو بتاعت الظلال الوارفة بتاعة الغرف اللي سقفها عرش الرحمن اللي ربنا اداهم النعيم ده يقينا في الدنيا سابوا النعيم الحرام عشان ياخدوا النعيم ده في الاخرة فبلاقي منظر شباب قاعدين على شط بحر في الجنة قاعدين في منتجع سياحي في الجنة ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها يعني ايه عارف انت لما تلاقي في محل دليفري كده والعربيات تيجي عنده تنزل الازاز ويجيبوا الحاجات المنظر بتاع تجمع الشباب ده عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا منظر البهجة منظر المتعة منظر الاثارة منظر السهرات الساحرة على شواطئ المنتجعات السياحية بتاعت الفردوس الاعلى ربنا بيقول لك ويطعمون الطعام على حبه يعني هو بيحب الدنيا يعني هو بيحب الدنيا ولكن هو بيؤثر الله على الدنيا اللي بيحبها ربنا بيقول لك فوقاهم الله شر ذلك اليوم مش فوقوا فوقاهم الله شوف الانسان اللي ضحى عشان ربنا ربنا عمل له ايه شوف كل حاجة بتسيبها عشان ربنا ربنا هيديك مكانها ايه وكل طاعة بتتعب فيها عشان ربنا ربنا هيعوضك عن تعبك فيها قد ايه فوقاهم الله مش فوقوا الله ربنا اللي حماهم بنفسه ربنا اللي اسبل عليهم الحمايه بنفسه شر ذلك اليوم لا ليهم دعوه ببعث ولا ليهم دعوه بحشر ولا ليهم دعوه بشمس محشر ولا ليهم دعوه بالسنه لهب بتصعد وتتخطف الناس ملوش دعوه بالكلام ده خالص ولقاهم نضرة وسرورا لقاهم خمسين ألف سنة نعيم انت خططت الخمسين سنة في دنيتك يا أخي خطط لدار يوم واحد بس منها بخمسين ألف سنة انت قاعد تخطط لخمسين سنة لحد ما اتنهشنا لحد ما بقى قلبك ده عامل زي الثوب البالي وجاي تقول لربنا يا رب يا رب قلبي يا انت لو شفت منظر قلبك انت هتتفزع انت لو عرفت حقيقة قلبك انت هتتفزع انت لو تخيلت قلبك ده بعد كل الدنيا اللي نهشت فيه بعد ما كل شهوة خدت منه حتة بعد ما كل شبهة خطفت منه حتة بعد ما كل فتنة خدت منه حتة بعد ما كل معصية غرزت فيه وخدت حتة انت لو تخيلت منظر قلبك بعد كل ده يا اخوانا الواحد مكسوف انه يقف يصلي بين عينين ربنا بالقلب ده الواحد مكسوف انه يتكلم عن ربنا بالقلب ده الواحد مكسوف انا لو حد جاب لي ده انا مش هقبله لنفسي انت تقبل نفسك لله ازاي انت ترضى بنفسك دي لله ازاي ربنا يصلحنا يا جماعة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم خمسين ألف سنة نعيم يوم القيامة بالنسبة لهم من أول لحظة لآخر لحظة نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا طب يا رب الجنة دي فيها كل أصناف النعيم والحرير ده صنف واحد يا رب انت جبت كل الأصناف ده ايه في كلمة واحدة اسمها الجنة وجبت الحرير الناس دي تعبت عشان الدين يا جماعة فالنهاردة ربنا بينعمها عشان التعب اللي تعبته في الدنيا جزاء من جنس المشقة اللي لقوها عشان ربنا سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك الأريكة ديت الكوشة بتاعت الفرح الأريكة بتاعت الفرح عريس كل يوم فرح كل يوم ليلة دخلة كل يوم بناء كل يوم متكئين فيها على الارائك ليه لانه في الدنيا كان كل يوم بيفرح ربنا كان كل يوم بيفرح الاسلام كان ما كان الاسلام في فرح كل يوم بسببه النهارده في واحد تاب لربنا بسببه بكره في حد التزم لربنا بسببها بعده في مسكين كفل بسببه بعده في ملتزم رجع للالتزام بسببه بعده في عدو كبت بسببه بعده في منكر ازيل بسببه انسان كان كل يوم بيفرح الاسلام كان كل يوم ربنا بيفرح بسببه النهاردة ربنا كل يوم بيفرحه متكئين فيها على الأرائك كل يوم فرح كل يوم عريس لانه كان كل يوم بيتعب عشان الدين في الدنيا فالنهاردة كل يوم هيستريح تعب قد ايه واستريح قد ايه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم لما بسمع حرف عليهم ده بحس ان انا قلبي هيسيح جوه صدري كده مش ودانية ظلالها ودانية عليهم كل حاجة بتحنوا عليهم في الجنة كل حاجة عايزة تقرب منهم كل حاجة بتحبهم على قد ما حبوا ربنا سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت ايه قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يطاف زي ما طافوا زي ما تعبوا زي ما بذلوا ربنا بيقول لك قدروها تقديرا قدروها ديت لما زوجتك تحسب لك درجة صقوعية المية اللي انت عايز تشربها مفيش حد بيحصل معاه كده لما حد يحسب لك درجة السكر اللي انت عايزها في الحاجة الحلوة اللي انت بتاكلها وتشربها لما حد قدروها ده يا جماعة اللي هيقدر هيتقدر اللي هيقدر الدين ربنا هيقدره في الاخرة قدروها تقديرا نعيم ايزو 9002 نعيم بالمواصفات القياسية في كل حاجة لانه انسان في الدنيا كان عايز دين ايزو 9002 فخد نعيم قدروها تقديرا ها قدروها تقديرا وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه ها عينا فيها تسمى ايه عينا فيها تسمى يعني ايه عينا فيها تسمى سلسبيلة ها أه؟ يعني ايه عينا فيها تسمى سلسبيلة انت عارف لما يقولك في قرية سياحية اسمها كذا في منتجع سياسي سياحي اسمه كذا في فندق خطير مش عارف في شرم اسمه كذا في تسمى دي يا جماعة معناه ان في منتجعات في الجنة ليها اسماء بتتميز عن بعضها البعض انت متخيل منتجعات الفردوس الاعلى دي شكلها ايه انت متخيل القرى السياحية بتاعت جنات عدن دي شكلها ايه انت متخيل الشاليهات بتا... انت متخيل النعيم اللي انت بتسمع عنه كل ده لمين كل ده للناس اللي تعبت عشان ربنا كل ده للناس اللي استحملت عشان ربنا كل ده للناس اللي ضحت عشان ربنا يا شباب ده نوع من انواع السعي ده لمين ده للي اخذ بعنان فرسه ده لمين ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه ده لمين ده اللي ربنا قال عليه فوسطنا به جمعة اللي لما حصل جهاد دخل في قلب جموع الأعداء وخاطر بعمره عشان ينصر دين ربنا وعشان يفتح ثغرة للإسلام وسط جيوش الأعداء ده لمين يا رب ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ده لمين يا رب ده اللي ربنا قال عليهم الذين احصروا في سبيل الله احتياجات الدنيا حصرتهم وهم ثابتين على الشغل لدين ربنا مهما حصل ما يتنازلش عن دينه ابدا ده لمين ومن يخرج من بيته مهاجرة يخرج من بيته يتحرك عشان الدين يسعى عشان الدين سيدنا موسى لما قال او اجد على النار هدى لما قال انا عايز اوصل لربنا في عز الازمة ربنا قال له انا اخترتك هم دول اللي ربنا بيختارهم النوع التاني من انواع السعي يا جماعة السعي بتاعه واما من جاءك يسعى يبقى النوع الاولاني جاء من اقصى المدينه رجل يسعى الانسان اللي بيسعى عشان ينصر دين ربنا وبيضحي النوع الثاني اما من جاءك يسعى انتوا فين من ده بقى سعيكم عشان التربيه شكله ايه سعيكم عشان دينكم شكله ايه سعيك عشان انت تزيد في دينك شكله ايه جاءك يسعى لما هزيمة احد جات يا جماعة والصحابة راجعين من هزيمة احد ربنا عالج لهم نفسيتهم بايه ها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب اخر ال عمران اللي بتتكلم عن هزيمه احد ربنا طلعهم السماء ربنا قال لهم اطلعوا فوق لما سيدنا محمد في عام الحزن ابو جهل دوقوا الالم ابو لهب عرضوا للمرار اميه بن خلف عذبه لما المشركين عذبوه وقفلوا الدعوه ربنا قال له اطلع فوق سبع سماوات اطلع شوف مين هو ربنا اطلع شوف ملكوت مولاك وبص من فوق سبع سماوات على ابو جهل وابو لهب عشان لما تنزل ما عدتش هتتعب التعب اللي كان في عام الحزن انت عرفت حجم اهل الباطل لما يقولك فلان مسك فلان راح فلان طلع مين كل دول اللي بيبص من فوق ما بيتأثرش يا جماعة انما اللي بيبص من تحت هو اللي بيتجعز من اهل الباطل انا عايز اقول لك عايز اقول لك ان انت سعيك على دينك هو اللي هيخليك تعرف تنصر الدين بعد كده في سورة الروم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن الحرب العالمية الحرب العالمية ما بين الفرس والروم اللي العالم كله هيتأثر اقتصاديا بيها وهيتأثر سياسيا بيها ربنا بيقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون تحس انك انت يعني كأن داخله كده نشرة أخبار في قناة الجزيرة مثلا غلبت الروم النهاردة انتصرت قوات الفرس على قوات الروم في معركة عالمية وتم هذا في أدنى الأرض في أخفض منطقة على وجه الارض ناحية فلسطين عند الاردن انت قاعد بتسمع بعد كده تلاقي ربنا يقول لك ايه ومن اياته ان خلقكم من تراب يا رب الحرب العالمية شغالة يا رب الحرب العالمية شغالة ده الشباب كاس العالم شغال ما هوش عارف يسمع منك كلمة يا رب الحرب العالمية مولعة احنا عايزين كل ايه تجيب لنا النهاردة حصل ايه في الاحداث ومن اياته ان خلقكم من تراب ومن اياته خلق السماوات والارض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره هو إيه ده يا رب يا رب الأرض مولعة بص فوق شوف مين ربنا وبعد كده لما تلبس نظارة الربانية بص على الأحداث مفيش حاجة تجعزك لما تلاقي حد ظالم تسلط ولا مسك ما انتش هتخاف لما تلاقي حد جبار بيطغى على اهل الحق ما انتش هتخاف ليه لانك انت بتبص من فوق فشايف الكره الارضيه دي من اولها لاخرها حته ذره تراب تائهه في الكون في ملكوت الله سبحانه وتعالى عشان كده اخواني واحبابي في الله قضيه سعيك على دينك شكله ايه سعيك على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى شكلها ايه سعيك على ايمانك شكله ايه سيدنا موسى ايه واحده بس شافها قلبت له حياته فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا سيدنا موسى شاف آية فلما أفاق قال سبحانك تعظيم الله تبت إليك انكسار النفس وأنا أول المؤمنين الاستسلام لله بسبب آية واحدة السيدة مريم شافت آية واحدة هزي إليك بجذع النخلة جعل ربك تحتك سرية حصل ايه فأتت به قومها تحمله خدت عيسى ونزلت وسط الدنيا كلها تتحداهم بقدرة الله عشان آية واحدة شافتها عزير شاف آية واحدة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آية واحدة قلبت حياة عزير آية واحدة قلبت حياة مريم آية واحدة فجرت طاقات النور من قلب موسى الإنسان اللي بيسعى على دينه يا أخوانا يا أخوانا لما بشوف سيدنا إبراهيم طالع من على جبل نازل من على جبل عشان يتدبر في خلق الله بعد ما بقى نبي لما بشوف سيدنا داود قاعد يسبح ربنا من الفجر للمغرب وهو نبي من أنبياء الله وأول من جمع بين النبوة والملك ومؤسس امبراطورية امبراطورية فلسطين اول واحد حكم في بني اسرائيل وعنده 31 سنة وقاعد يسبح ربنا من الفجر للغروب ازاي انك انت ما تغفلش عن قلبك ازاي ان انت ما تغفلش عن دينك ازاي انك انت تسعى طب اللي لا بيسعى بقى جاءك يسعى بيسعى في التربية ولا اللي بيسعى في في رجل يسعى بيسعى في الدعوة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل سعيهم في ناس يا جماعة ضل سعيهم وفي ناس سعيها كله في الدنيا في ناس غلابة قوي له بيسعى هنا وله بيسعى هنا النوعية المشردة ما بين النوعيتين دول النوعية اللي سورة الأعراف بتتكلم عنها نوعية لما تعظون قوما هو مش وحش هو شكله من بره كويس وشكله من بره محترم بس جاي يا عم انتوا تعبين نفسكم ليه وبتواجهوا الباطل ليه ودعوة ايه ونهي عن منكر ايه لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا اللي يقول الكلمة دي مؤمن ولا مش مؤمن بيقول لك الله مهلكهم يعني هو بيبص للذنوب اللي بتحصل بره وبيقول لك لا يمكن هيتسكت على اللي بيحصل بره ده يقينا ربنا هينزل صاعقه او معذبهم مش ممكن ربنا يسيب الناس دي كده اللي قال الكلمه دي مؤمن ولا مش مؤمن يقينا ده انسان عنده مفاهيم ايمانيه عاليه وفي الاخر ربنا قال كونوا قرده قال لك اللي عصى واللي قال لي ما تعظون قوما الانسان السلبي النموذج المرعب بتاع اهل الاعراف بتاع اصحاب الاعراف اللي لا تعب التعب بتاع الصالحين ولا سعى في الضلال زي الفاسدين المفسدين جه في الاخر لقى نفسه صدمته دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار ودول واقفين بعد ما خمسين الف سنة يوم القيامة خلصهم واقفين في ارض المحشر لا دخلوا جنة ولا دخلوا نار لا هم من اهل الجنة ولا هم من اهل النار يعني ممكن يوم القيامة خلص مثلا بعد 30 ألف سنة أو 40 ألف سنة أو 45 ألف سنة ويوم القيامة في أواخره خلاص بقى هو يوم القيامة 50 ألف ليه إذا كان أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار ولسه في ناس في أرض المحشر يا رب دول مين دول أصحاب الأعراف طب دول هيقعدوا قد إيه دول هيقعدوا لحد ما الخمسين ألف سنة يخلصوا بقى طب لسه قد إيه الله أعلم إنما دول اللي هيتقفل بهم يوم القيامة طب دول هيروحوا فين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أصحاب الأعراف وهم واقفين على جبل الأعراف قاعدين يبصوا الأول يوم في الجنة ويبصوا الأول ليلة في النار قاعدين يبصوا الأول غمسة في الجنة ويبصوا الأول غمسة في النار وهم ما هماش عارفين في الآخر هيدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار قضية في غاية الرعب إن إنسان يدخل على الميزان دول كفة حسناتهم تطب ودول كفة سيئاتهم تطب ودول لا كفة حسنات ولا كفة سيئات تطب ان الصحف تتطاير دول ياخدوها باليمين ودول ياخدوها بالشمال ودول لا خدوا بيمين ولا بشمال ان في الحشر يفوج الناس دول مع الصالحين ودول مع الفاسدين ودول لا تفوجوا مع دول ولا مع دول ان الناس لما عرضت على ربنا دول خدوا بطاقة دخول الجنة ودول خدوا صحيفة دخول النار ودول لا خدوا دي ولا خدوا دي انت متخيل وفي النهاية دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار ودول واقفين لا هنا ولا هنا ليه لانه لا سعى سعي الصالحين لا سعى جاءك يسعى انسان جري عشان دينه رجل يسعى انسان جري عشان الدعوة الى الله ولا هو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولا هو النوعية التانية اللي ضل السعي بتاعه وضاع السعي بتاعه والعياذ بالله لانه سعى في ضلال اخواني واحبابي في الله واحنا داخلين على اخطر 45 يوم اعتبرهم اخطر 45 يوم في حياتك اعتبر الايام الجاية دي اخطر 45 يوم في حياتك انت من مين اي الناس انت انت اللي هتقدم خطوة اياك نعبد عشان ربنا ينزل معونته ولا انت اللي هتقدم خطوة انسلخ منها عشان الشيطان يفرم اللي هيعمل الحركة ديت في هذه الايام انت مين الوقتي اي الرجلين انت انت مين انت انهي سعي من السعيين الوقتي 15 يوم اللي احنا فيهم دول في اي لحظة هترفع الاعمال فيهم الى الله في اي لحظة ممكن الاعمال تترفع بكرة او بعد بكرة او بعده بعده خدوا بالكم يا اخوانا احنا في ايام رفع صحيفة سنة كاملة لربنا لازم كل واحد مننا يتأهب لازم تعمل حسابك ان ممكن في ليلة النصف ما يكونش غفر ليك لازم تعمل حسابك انك لازم تجدد التوبة وت... وتجاهد في تجديد التوبة مع الله قبل رفع الاعمال لازم تاخد بالك ان رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني خلاص هي ايام قلائل ورمضان جاي باذن الله سبحانه وتعالى 30 يوم 30 يوم ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه 30 يوم النهارده كنت قاعد يعني يعني ب ب ب بشوف نصوص رمضان والجنة حسيت ان قلب الانسان اللي يتدبر في علاقة رمضان بالجنة ده المفروض ان قلبه ده يذوب لما قعدت اشوف رمضان ده لما ما هو رمضان ده اوكازيون على الجنة رمضان ده بيوصلك لدرجات شكلها ايه في الجنة ولكن ده المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى ده المرة القادمة بإذن الله احنا دلوقتي معانا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري يعني شيخي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب و يعني يعني طبعا الواحد في غاية الفرح انه يشوف الشيخ أمين يعني يعني اللهم لك الحمد يا إخواني في الله الواحد هو طالب يعني هو طالب في الكلية يعني كنت أسافر مصر واقعد أدور على بيت الشيخ أمين يعني ما أناش عارف بيته فين يعني قبل كده مرة وأنا أيام الامتحانات وأنا طالب سنة خمسة قلت أنا عايز أشوف الشيخ أمين الوقت أنا عايز حد يكلمنا عن ربنا أنا عايز حد فافتكرت إنه مرة قال لي إنه ساكن في شارع فيصل فأنا قاعد كده قلت يا فيصل ده هيبقى قد قد الثانويه يعني لو قد شارع الثانويه مثلا 100 متر كده ايه يعني هدور عليه حاره حاره وقلت انا وقمت راكب نازل راكب مصر ونازل ل... وقمت قايل لهم انا عايز اركب رمسيس إيه عايز اركب فيصل ركبت فيصل فانا راكب فبقول للسواق لو سمحت يا اسطى انا عايز انزل فيصل فقال لي فيصل مين يا ابني فيصل دي 13 محطه ميكروباص قلت له يعني ايه 13 محطة ميكروباص قال لي يعني يا ابني من اول الخط لاخره انا كل شغلتي على فيصل بس قلت له يعني احنا فين الوقت قال لي في فيصل قلت له نزلني فنزلت فيصل لقيت شارع كبير حاجة فل... يعني ضخمة جدا ولقيت طريق ضلمة فلقيت واحد بيبيع فاكهة فبقول له لو سمحت يا حاج قال لي قلت له الشيخ امين الانصاري ساكن فين فقال لي الشيخ امين الانصاري يا راجل بيوصلني قال لي يا ابني هو في شارع قلت له في شارع فيصل قال لي فيصل مين يا ابني انت انت بتتكلم فقعدت اسال كده يمين وشمال وبعد كده في الاخر تبين ليا ان يعني سبحان الله ان يعني كان لازم الواحد يعرف العنوان تفصيلا قبل ما ينزل رجعت يوميها بس السفريه دي يا جماعه والسفريات اللي الواحد سافر فيها يدور على دينه زمان مفيش ولا سفريه ربنا ضيعها حتى السفريات اللي انت رجعت فيها بلا ثمرة وانت تظن انها بلا ثمرة مفيش مرة الواحد دور على دينه ودور انه يسافر عشان دينه والواحد ما بيجديش لحد دلوقتي ثمرة السفر ده ثمرة انه يحاول يتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى تعبوا عشان ربنا يا جماعة سافروا عشان ربنا يا جماعة عايزين نحب ربنا يا جماعة عايزين نجاهد عشان ربنا يا اخوانا عايزين نجيب اخرنا عشان نسعى في طريق ربنا يعني مش هحرمكم بقى من لقاء مع الشيخ امين الانصاري باذن الله سبحانه وتعالى هو بقى حر بقى يكلمنا عن رمضان كلمنا عن شعبان كلمنا عن اسم الله الشكور يكلمنا عن يعني يعني ايا ما شاء من الجلسات الايمانيه اللي ربنا نفعنا بيها مع الشيخ امين الانصاري وبمناسبه مجيء الشيخ امين الانصاري بنقدم له تذكار الدرس بنقدم له التذكار بتاع الدرس
جزاك الله وردة حبنا السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة دكتور حازم دايما يقول لي موضوع ده فيصل ده هو بس هو الحاجة الوحيدة اللي ما بيكملهاش هو مرة نزل ولقاني ولقاني وقت الغداء ولما خبط بقول له من قال لي حازم بصوته الرقيق اللي انتوا عارفينه فظننت كل حازم في الدنيا الا حازم الشمهان وطبعا ايام الشيخ يعقوب يعني انتوا عارفين الدروس اليعقوبيه يعني مثلا ايه العزم هنتسحر النهارده كله جايب ايه جبنه وفول وطعميه وبتاع لا عسل اسود واسود قوي ونص رغيف وبينما انت تاكل عايز تخلص نص الرغيف هتعمل ايه مره واحده يقول لك بس كله يسكت فالدكتور حازم كان بياكل مره لقيته جايب طعميات كام كان رغيفين وثلاث طعميات عايش عليهم يومين ثلاثه كل ما يجوع يقوم ياخد له نص طعميه الراجل ده تعب المهم لما لقاني كنا احنا عاملين بطاطس بال في وسط ال- ال- الجوع ال- الفظيع والفقر المريع اللي كان هو فيه فجزاه الله خيرا الدكتور حازم تعب وتعبني جدا معاه والله الراجل ده حازم تعب والله وسبحان الله العظيم بص انا اقول لكم على حاجه بس عشان برضو الشباب قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما فيش حد بيوصل في الدين ده الا اللي ربنا بيوصله ليه قل ان هدى الله هو هو بس اللي يعرف يهدي بقيش الناس ما يعرفوش هدى امرأة فرعون خلاها أهدى نساء العالمين وأضل زوجها وهو في بيتها وجعله أضل رجال العالمين وحفظ موسى داخل بيت فرعون وكان رسول رب العالمين وهدى نوح وأضل ابنه وهدى لوط وأضل زوجته وهدى رسول الله وأضل عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه عشان كده ما تسمع قل إن هدى الله جزاك الله خيرا هو الراجل بيبيع الورد وقاعد على الباب ولا إيه I love you I love you too هو النهارده ايه يعني ده بمناسبة كاس العالم ولا النص من شعبان المهم يا اخواني الاذان امتى دلوقتي حالا السلام عليكم ورحمه الله فدلوقتي يا جماعه ما حدش بيوصل في الدين ده لشيء الا اللي ربنا بيوصله بس اي حاجه اي منزله منزله الانفاق منزله ال- الانابه منزله التوبه منزله ال- الخشوع القران الدعوه الجهاد اي حاجه ما حدش هيوصل اللي ربنا بيوصله حد يقول دليل حد يقول دليل ها وما تشاءون إلا لكن في دليل أقوى من كده الحديث الذي رواه أهل العراق وقالوا هذا أشرف حديث رواه أهل العراق اللي هو بيقول فيه إيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. احنا هنقعد الساعتين المتبقيتين في كلام آه، انتوا قاعدين ساعتين كمان لا لا هم ان شاء الله باذن الله 10 دقائق ع- ربع ساعه بالكتير شوفوا يا اخواني بما ان يعني الدكتور حازم آه، يعني اصر ان انا اتكلم فانا هتكلم في اللي انا مشغول بيه الايام دي اللي هو ايه اجمل ما قال الله في كتابه اجمل شيء ربنا تكلم به في كتابه ايه هو في القران الكريم جميل واجمل ولا كله زي بعضه ها في جميل وايه واجمل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب فيما رواه البخاري في صحيحه اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال لا يهنك العلم أبا المنذر اللي احنا عايزين نقوله ان في خمس ست سبع مواضع كده في القرآن الكريم هذا أجمل ما قال الله طب وأعظمها وأجلها وأجملها وأقواها ها إيه إيه أجمل وأجل وأعظم شيء قاله الله في كتابه ها ها شفتوا بقى لا ده الدليل ده بتاع ابن مسعود احنا عايزين كلام بقى كلام بقى وحي بقى من عند ربنا وكلام الله ورسوله ده دي ارجى ايه مش اعظم ايه ها تخيلوا بقى هي سوره الفاتحه سوره الفاتحه بنص الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه وعن ابي قال رسول الله لأعلمنك أعظم آية أعظم سورة في كتاب الله قبل أن نخرج من المسجد فلما أراد رسول الله أن يخرج قلت يا رسول الله ألم تخبرني بأنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن نخرج من المسجد قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أعظم شيء في كتاب الله سورة الفاتحة تاخد أدلة خد أدلة أعظم عمل في دين الله بعد التوحيد إيه الصلاة هل هناك صلاة من غير الفاتحة هل تصح الصلاة من غير الفاتحة لو قرأت الثلاثين جزء في كتاب الله غير الفاتحة و ولو في ركعة واحدة الصلاة كلها تضيع روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج فهي خداج فهي خداج أي ناقصة نقطان نقصان يبطلها فقال رجل لأبي هريرة إن الإمام لا يقرأ فقال له اقرأها في نفسك برضو اقراها ولو في سرك ما تجهرش بيها قال اقرأها في نفسك فلقد سمعت رسول الله يقول أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني السؤال مش كان الكلام عن الصلاة دلوقتي قسمت الصلاة بيني طب قلبت ليه على الفتحة قال لك ما هي ما فيش صلاة ما فيش فتحة ما فيش فتحة ما فيش صلاة هي الصلاة هي الفتحة ولذلك فسره بعض العلماء بقوله انظر إلى أهميتها قد أطلق الكل على البعض مما يدل على أنها أهم جزء في الصلاة واحد يقول لك ايه اقرأ ولو بالفتحة يا سلام اقرأ ولو بالفتحة لا ده الفتحة دي ده, ده انت لازم تقول له اقرأ معايا واي حاجة تقراها مش نافعة الا الفتحة قول له اوعى تقرا الا بالفتحه وما يزيد عنها نافله الصحابه كانوا بيقولوا كده من صلى بها فقد اجزاته وما زاد فهو نافله الكلام ده كله لازم اعاده صياغه اعاده فهم لديننا مره تانية ليه انت بتعدي عليك اعظم ايات القران اعظم سوره في كتاب الله يوميا ومضطر تقولها 17 مرة إن كنت لم ت... غير مسافر تقرأ الفاتحة 17 مرة في الفت... في ال... في الصلاة ورايح جاي عليها والإمام يقول أمين وأنت تقول أمين وتقراها وتسمعها ده الموضوع كبير طب ليه؟ قال لك الفاتحة دي فيها أسرار عجيبة قوي الفاتحة من أولها كده أهو تقول لك الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم اه تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني كل اللي جاي كل الكلام اللي هتسمعوه ده على مسؤولية الله كل اللي فيه حق وكل كلامه صدق وكل وعد هيحصل وكل وعيد هيصيب أهل الضلال ولذلك أول سورة بعد الفتحة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه الكلام ده كلام القرطبي مش كلامي فبيقول لك عايزين تعرفوا اللي بيتكلم اه رحمن الرحيم وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين في كلمتين معكوستين المدح والحمد المدح والايه ايه الفرق بينهم المدح واحد يقول كلام جميل قوي عن اللي قدامه بس عايز بيه ايه عايز بيه فلوس خايف منه عايز منصب عايز يتقرب له ده اسمه ايه مدح طب ما هو الحمد بتقول كلام حلو عن اللي انت بتحمده بس في فرق واحد انك بتحب اللي بتحمده لنفسه مش لفلوسه هو نفسه يستحق الحب ويستحق التعظيم ويستحق الإجلال فوانت بتقول الحمد يعني الحمد كل الحب كل ال- ال- ال- التعظيم كل الإخبات كل الإنابة وبعدين كلمة الحمد دي تقف عندها شوية ما قالش احمدوني امال نعمل ايه قال لك حمدتوني ما حمدتونيش غيركم بيحمدني هو الحمد ليا تذكرته ما تذكرتوش حمدته ما حمدتوش وإن من شيء إلا يسبح بحمدي طب إيه كمان قال لك الألف واللام بتقول لك إن كل الحمد مش شوية أو شوية لا طب إيه كمان قال لك الحمد لله رب العالمين الصورة كأن في أسئلة وحد بيجاوب عنها الحمد لله من رب العالمين من رب العالمين الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عايزين إيه؟ طب حقه ايه اياك نعبد عايزين ايه منه اياك نستعين طب ايه المطلوب اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الصوره ايه ده كل كل ما تيجي تقرا الفاتحه المشوار ده تاخده رايح جاي ليه قال لك وان كنت بتقولها 17 مره فالنعم اللي عندك في اليوم اكتر من 17000 مره يبقى محتاج تحمد ربنا عليها قد ايه ده انت لو تذكرت كل مرة نعمة جديدة يبقى عندك آلاف النعم لسه ما حمدتش عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن الحمد لله قال لك رب العالمين مين رب العالمين ها لا ما هو لسه الفاتحة ما هي ترد على نفسها بس أنا بقول إيه يعني إيه رب يعني ايه رب كل شيء خدته ظاهر وباطن فوقك وتحتك على جنبيك وامام عينيك وتسمعه اذنيك وتمسه يداك وتمشي عليه رجلاك كله اللي عمله لك رب العالمين طب نضرب كده امثله نبدا بالمفصل ولا بالمجمل نبدا بايه بالمفصل آه لا خلينا في المجمل خلينا في المجمل الأول فرعون كانت مشكلة الربوبية بتشغله جدا ليه؟ لأنه شخصية فاشلة شخصية فاشلة واحد لا عمره أجرى ماء ولا عمره صرف هواء ولا عمره نزل مطر من السماء ولا عمره أجرى أنهار ولا فجر بحار ولا ولا حاجة خالص امال انت بتعمل ايه يا فرعون قال لك اصل انا اللي من ورا انا اللي بتاع الايه انا اللي ماشيين كلهم يعني انت مين قال لهم انا ربكم الايه الاعلى انا بتاع التخطيط انا اللي ماشي الربوبيه دي كلها فلما جاله نبي الله موسى يقول له قال فمن ربكما يا موسى قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى العجيب كل واحد نازع الله في ربوبيته أو عطلها أو صرف الناس عنها كانت فضحته بجلاجل اه والله يعني فرعون ده يروى ان طرق الشيطان عليه الباب فهو قاعد كده على الاريكه قال من قال له افتح يا ابله تدعي انك اله ولا تدري من بالباب شخصيات مشوهة ودي جاية بعد شوية رب العالمين نبي الله إبراهيم بقى فصل القول قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سبح اسم ربك الأعلى مين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قال لك في حاجات تانية وهي التعليم الدين التربية الداخلية الهداية مين اللي بيعملها برضو الرب ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم هدى النحلة كيف تبني بيتها وهدى النملة كيف تحفر جحرها وهدى العصفورة كيف تبني وكرها وهدى الذئب كيف يبني عرينه وهدى الظبي كيف يبني كناسة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الإيه من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون النمل المخلوقات دي كلها عارفة ربنا وبتعبده لكن يجي بقى ناس في القرن العشرين زي ما اقول لكم كل واحد نزع الله في ربوبيته ربنا عمل له فضيحه بجلاجل لينين قال ننسى ثلاثه ننسى الدين وننسى الرب ان في الله وقال هسلط على المسلمين الجوع لحد ما نسيهم الههم اللي خلقهم ايه اللي حصل سلط الله عليه الجنون واحد من من روسيا بيقول لي بقوا يكتفوه في العجله المتحركه بتاعته بقول له عشان ما يهربش قال لي لا لانه كان بيتبرز وياكل برازه اه امال انت داروين اللي انشا نظريه التطور والنشوء اللي بيقول اصل الانسان قرد طب هو مش لسه في قرود لغايه دلوقتي ولا لا ما تطوروش ليه بقوا بني ادمين هم اخرين يعني هو في فصيله واحده اتطورت بقت بني ادمين والباقي قال لك والله ما انا متطور كلام غريب جدا وبعدين يقول لك ايه اصل هو البني ادم كان ذره وبعد الذره جزيء وبعد الجزيء بقى حته سمكه تحت في البحر وبعد حته السمكه دي بقى فراشة البحر اللي هي اللبخه وبعد اللبخه طلعت في البحر فالشمس محشتها راحت بقت سلحفه والسلحفه دي كبرت كبرت كبرت وراحت تطورت بقت الكره الارضيه والكره الارضيه وبعدين طلع منها آآ آآ وقعد يتطور لحد ما بقى حيوان والحيوان ده بقى قرد والقرد ده بقى لحد ما بقى ابيمان اللي هو قبل القرد بشويه قبل البني ادم بشويه وبعدين بقى بني ادم اساله سؤال واحد بس قول له هل في اي دليل على اللي انت قلته بمعنى هل انت شفت الكلام ده هل انت شفته هل حد كتبه هل حد صوره حد سجله حد حد سبقك بيه يقول لك لا قول له طب ما ربنا قال لي بقى ان انا اسالك السؤال ده ليه ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه عضدا داروين ده نفسه كانت نهايته على ازاي نهايته على ايد حشره صغيره نزلت له من سقف احد البيوت التعبانه وراحت ايه مصه حته من دمه شويه من دمه وراحت متبرزه عليه فأصيب بالجنون أصيب بالجنون ما كانش بيقدر يبص للوردة يا دكتور حازم يخرج عشان يبص للطبيعة ويسجل زي ما كان بيعمل يحس ان الوردة سبعة هياكله يروح جاري حشرة من أحقر مخلوقات الله جندي من جنود الله راحت جننته الكلام ده راجعوا ناشيونال جيوغرافيك و افلام البي بي سي اللي داروين نفسه من بلادها اكتبوا كده نهايه داروين في الناشونال جيوغرافيك وشوفوا عاملين فيلمين تسجيليين عنه وشوفوا قايلين ايه عليه هتنبهروا الراجل اكتشافاته العظيمه اللي غيرت وجه التاريخ عملها هو عنده 28 سنه قعد بعدها 40 سنه طارح الفراش بيتقيأ دم ومش قادر يمشي على رجله وبيتهيأ له وخزعبلات وجنان وحابسينه في بيته ومش قادرين ومش عارف يتكلم كل ما يجي يتكلم يهزي يقول كلام غلط الظاهر المنظومه كلها واحده ولا يخرب عقلهم ها كل ما يجي يتكلم يتكلم كلام غلط لازم بيدوا له ايه حاجه لازم يسجل اللقاء الاول عشان لما يجي يطلع يقولوا يمنتجوا كلام ناس تعبانه دماغها مش مظبوطه وظاهر الحشره ما مسكتش ده بس وتبرزت عليه الظاهر تبرزت على ناس كمان كانوا عندنا مسألة لا واحنا عندنا حشرات في في الصعيد ايه حاجات جامدة اخوان المسألة هو في حد يقدر قدام ربنا واحد بيتحدى ربنا هو مجنون انت تقف قدام ربنا ازاي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز استلم قتل 20 مليون مسلم اه كل حاجه ليها ثمن وكان بيجوعهم عشان ينسيهم دينهم قام ربنا قتله ازاي قتلوا في أكله هو بجوعهم هو بيأكل ربنا حط... سلط عليه ناس حطوا له السم في الأكل اللي قتلوه بيقول لك قبل ما يموت بقى بيقولوا ايه نحن قتلنا ستالين وهو الآن كالكلاب الضالة تقتل بالسم ويطلب الموت ولا يجده قات ب... مات بالعشرين مليون اللي قتلهم رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمة ربنا ظاهرة في كل حاجة في الطعام والشراب ظاهرة في الجسم ايه رأيك في جسمك انت ايه رأيك لو كانت عينيك مطرح ودانك ودانك مطرح عينيك بقى شكلك عامل ازاي لو عدنا التشكيل تاني وقلنا ان شعر راسك في وشك ايه رأيك وشك يطلع له شعر ودماغك ودماغك صلعة قرع بتلمع يبقى شكلك عامل ازاي ايه رأيك لو كان اللي بيطول شعر حواجبك ورموشك مش شعر راسك الشعر بس ايه رأيك لو مفيش سوائل بين مفاصلك تبقى بتتحرك ازاي ماشي ايه رأيك لو ان دقات قلبك بتسمع في جسمك ايه رأيك لو الاذن الوسطى نزع منها الاذن الداخلية نزع منها الحائل ما بينها وما بين الجسم اللي بتسمع صوته ربنا ما بيخليكش تسمع صوت جوه جسمك بيخليك تسمع اللي بره عارف انت لحضرتك لو بتسمع صوت جسمك من جوه كنت سمعت عروقك بيجري فيها الدم كانها شلالات نياجرا وكنت سمعت دقات قلبك كانها قطر سكه حديد ماشي جنبك رحمه ولا مش رحمه مش كده لذلك ربنا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اشمعنى مالك يوم الدين الدكتور حازم بقى أستاذنا في في الوعظ والدار الآخرة اشمعنى مالك يوم الدين طب ما ربنا مالك كل حاجة قال لك أصل في الدنيا في ناس بتغتر وبتفكر إن الملك بتاعها ها هينفعها فربنا جاب لهم من الاخر قال لك طب ويوم الدين هتعمل ايه ويوم الدين هتعمل ايه لذلك مالك يوم الدين هو مين اللي في ايده الحساب مين اللي في ايده العقاب مين اللي في ايده الثواب مين اللي في ايده تطاير الكتاب هضرب لكم مثل عشان ننهي القعده بتاعتنا دي روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أرض القيامة عفراء غبراء ليس عليها علم لأحد أرض القيامة لا فيها جبال ولا فيها أشجار يعني ما فيهاش ظل ولا فيها بيوت تقدر تدخل تحت كده تتظلل ولا فيها شركة لموظفين ولا ملك لملك ولا سلطان لسلطان ولا محكمة للقاضي ولا حكم ولا أي حاجة يقول لك عفراء غبراء يعني شكلها محمر قال لك من شدة حرارة الشمس اتحم اتحم اتحمشت اتحمصت يبقى درجة الحرارة اللي حضرتك واقف عليها ازاي مولعة قال لك وانت حافي تحشرون إلى ربكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون إلى ربكم حفاة حفاة ما مش حافي دي معناها شكلك وحش بس ده انت حضرتك شكلك وحش ومتبهدل أرض تحتيك شمس سطع عليها مولعة ده أنت لو سخنوا لك صفيح وقال لك امشي امشي ازاي تخيل الشمس بقى محمراها من كتر حرارتها وبعدين يقول لك ايه امشي بقى عريان وايه وحافي وفي حاجة أثرت فيا أنا شخصيا والله صحيح سبحان الله العظيم الناس فيما يعشقون مذاهبه في رواية تانية عند مسلم قال النبي عليه السلام مشاة يعني قال ايه حفاة عراة مشاة يعني ايه مشاة الكلام ده لسه عارفه اول امبارح قلت خبر يعني انا ه... يعني همشي من غير عربيتي ده انا بروح اجيب العيش ولا اجيب اللبن اركب العربيه واروح من كتر ال... الرفاهيه اللي الواحد فيها اما لما الواحد يقف خمسين سنه خمسين الف سنه ويجري على الانبياء نبي نبي عشان يروحوا يشفعوا له ويجري خايف من من الزلزله وخايف من تطاير الصحف وخايف وكل ده ماشي ومفيش لا اكل ولا شرب ومفيش اساسا طب تدور على أي حاجة في اليوم ده مين اللي بيملكها حتى الشفاعة بتدور على حد يخرجك من الموقف اللي انت فيه لا يملكون الشفاعة إلا إيه فأنت حضرتك مالك يوم الدين ده حاجة أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم عشان ما أطولش على حضرتك أكتر من كده جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير أظلتكم أيام طيبة مباركة رمضان أوصيكم بحسن الصيام والقيام حسن ألا تخسر ألا تخسر صيامك لا تحمل مخلة طاعتك ما تشيلش الشنطة بتاعت الطاعة مليانة بس فيها خروم بت بت بتنزل اللي فيها معايا فصيام اه عبيت بس في خروم اللي هي قول الزور وشهادة الزور نظر الحرام وقول الحرام لا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما تبصش للبنات مالكش دعوة بالكلام الفارغ أه؟ ما تتفرجش على أفلام ولا مسلسلات ولا مسرحيات في الأيام دي وطبعا انتوا حضراتكم شايفين الأفلام الجديدة والإعلانات الجديدة حاجات إيه يمكن انتوا عندكم هنا هادية في المنصورة لكن احنا عندنا في القاهرة يعني قيام وصيام ونعمة عظيمة أسأل الله تقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اخواني ان شاء الله باذن الله اعلان الاخوات بس للنساء فقط يوم الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله النهارده الجمعه يوم الخميس الجاي في يوم تربوي نسائي ان شاء الله باذن الله اعلان للنساء فقط يوم الخميس القادم يوم تربوي للنساء فقط يوم تربوي للمراه هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله الدكتوره سميه دكتوره سميه ان شاء الله ودكتور غريب رمضان وباذن الله هبقى موجود معاهم ان شاء الله والشيخ احمد جلال باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى اليوم التربوي ده من العصر للعشاء من العصر للعشاء يوم الخميس القادم باذن الله سبحانه وتعالى من العصر العشاء في الجمعيه الشرعيه فيعني الاخوات ان شاء الله باذن الله بقى يحرصوا على هذا الامر وربنا يحفظكم يا اخواني باذن الله الحصالات الحصالات تتسلم باشمهندس احمد سلطان هنا وفي اخت تحت معاك شوفات الحصالات باذن الله سبحانه وتعالى والمصاحف الاخوه اللي جابوها هتتوزع من خلال الورش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك